إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإذا كان الحديث عن الشكر فنسأل الله عز وجل أن يسهل لنا شكر نعمة هذه المجالس الحق أيها الإخوة أن الإنسان لا يدري عن, عن النعمة شيئا من فضلها إلا إذا حرمها ومع شديد الأسف أن هذه حالة كل غافل أما حال المتيقظ لنعم الله عز وجل فإنه يعلم قدرها وهي في يده كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عميد الدلالة على الإسلام ومع ذلك كان يقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بنعمه والحق أيضا أنه بعد كل فترة انقطاع يلوح للمرء شيء من التأصيل كما أذكر كثيرا وأكرر وده شيء مما ينبغي أن يتكرر نكرره كثيرا أن الأيام الطوال المتقابلات تأكل الأصول بتاكل أصول الدين من الإنسان فتجد أصولا بهتت مع ضغط الواقع بتبهت الأصول وهذا ما كان يتعاهده النبي صلى الله عليه وسلم دائما وهو يتحدث عن الجاهلية ويدعو إلى التوحيد ثم تمضي دولة الإسلام ويتحدث عن الجاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية وظن الجاهلية مش كده؟ ثم يأتي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ويقول ألا إن أمر الجاهلية برضو الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع لأن الجاهلية هذه لا تموت فيش كما كانوا يدرسون لنا النظرة القاصرة كانت مقصودة أو كانت من جملة البلاهة في من يكتبون هذه المناهج أنه كان يكتب لك أن الجاهلية هي هبل واللات والعزة بس وإنما هناك ما, ما في القلب من ظنون هو جاهلية وما في الجوارح من أفعال هي جاهلية وما في المنطق من أقوال هي جاهلية قال أبو, الدر أبو الدرداء رضي الله عنه كما في الصحيحين قال زر بن حبيش أو غيره لقيت أبا الدرداء بالربذة فرأيت عليه حلة ولقيت أبا ذر بالربذة أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة يعني تشبهها فده أمر عجيب إن السيد بيلبس حاجة والخادم بيجيب له حاجة يعني ما بقاش ما يباليش قوي بإنه بيجيب للخادم إيه فسألته فقال إني عيرت رجلا بأمه قلت يا ابن السوداء فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية ده بعد الإسلام وبعد ما خض ليه لأن القولة دي قولة جاهلية إخوانكم خولكم ملككم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه الصلاة والسلام ففي جاهلية بتطرأ لازم الإنسان يكتشفها وينظر إليها لأنها تأكل الأصول عشان كده كانت المرجعية الفتن من رجل محدث ملهم زي سيدنا عمر يقول أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة وكأنه يعرفه صح ولا لا هو عارفه الحقيقة لأنه قال إيه قالوا فتنة الرجل في آله وماله وولدي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قالت ليست هذه أريد يبقى عارف هو عايز إيه ولا لا عارف أنهي فتنة وحافظ الحديث كمان بس كأنه يكتشف أنتوا حافظين ولا نسيته لأنه أحيانا الإنسان ينظر نظرة للواقع فيحيد بعض الأصول مش كده؟ يحيدها يقول لك خلاص بقى العملية كده الباب ده اتقفل خلاص وهذا أيضا من جملة الفتن فنسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وأنا أردت الاستفتاح مع أنه يعني هو هيبقى قطع شوية للكلام عن الشكر لكن هو من جملة الشكر أيضا وإذا كان الشكر معرفة نعمة الله عز وجل فمن معرفة نعمة الله فمن نعم الله عز وجل أن نجلس فنتدارس الأصول ولا مش نعمة؟ كم من من غافل عن هذا وانتوا عارفين ايها الاخوه اي اشكاليه في الدنيا هي اشكاليه الفكر فاذا وقر في العقل فكره كان هو ده مبدا تنفيذها تتنفذ بعد كده بس يبقى في فكره الفكر اللي هو عندنا اسمه ايه الاعتقاد ان يعتقد المرء شيئا عشان كده كان الإسلام مجموعة من الوصايا والعقائد تترتب عليها أعمال بس لازم يقر في قلبك الأول عقائد لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في مهد دعوته عليه الصلاة والسلام كان في 360 صنم حوالين الكعبة صح ولا لا وكان هدمها سهل يسار وكان معه أناس بذلوا كل شيء لله رجاء ان يعفو الله عنهم مش كده ولا لا فكان ممكن يطلع بالليل يزق اي صنم يوقعه على وشه وخلاص لكن كان ينبغي ان يكون هناك فكر لان التاني هيجي يعدله تاني الحقيقه لكن لازم ياتي لك بفكره عشان كده معاذ آه ابن عمرو بن الجموح ومعوذ اخوه لما حبوا ان هم يفهموا اباهم رضي الله عن الجميع ان انت بتعبد صنم لا ينفع ولا يضر عمل فيه ايه؟ شالوا من مكانه وما رموش قدام الباب لا ده شالوا من مكانه رمى فين رمى في المزبلة أعزكم الله حيث تلقي النساء خرق الحيط اللي هي أنتن حتة موجودة في المنطقة ما تقدرش تقعد جنبها ليه الحتة دي عشان يخليه يلتفت على ما يتنحت بقى العقيدة الباطلة اللي عنده لأن عمرو بن الجموح كان بيحترم صنمه جدا كان يحطه كده اسمه مناه وكان عنده رجل عرجة كما تعلمون رضي الله عنه كان عنده رجل عرجة جامد جدا فكان لو وقف يقف مايل كده فكان بيقف على رجل واحده يقف على رجل واحده عشان يعظم صنمه يقف انتباه كده مهما طالت المده هو واقف على على رجل واحده فلما حصل معاه الامر ده ولقاه مرمي فين الصنم فين الصنم لقاه مرمي في الزباله راح واخده من فعل به هذا فسكتوا عنه فنظفه وطيبه باطيب طيب اشترى له بقى ايه ماسك كده ووضعه ثم وضع السيف في عنقه وقال يا مناه لا يعبث بك أحد فإن عبث بك أحد فاضربه بالسيف وفي إله مستني لما أنا أروح أديله السيف إيه ده علشان كده يا إخوة قاعدة ذهبية الناس جميعا يذكرون آلهة ولا يبين الفرق بين تلك الآلهة الباطلة وبين إله الحق سبحانه إلا بدراسة الاسماء والصفات هبين لك في فرق ايه بقى ده بيقول ان في اله وانا اعظمه يزعم ان هو فعل وله افعال في الكون وبتاع ده بيقول زيه ده بيقول هتلاقي كله لكن لما ناتي عند الاسماء والصفات طب ايه صفه الهك يقول لك مات قضى عليه الموت اه واتقبر واتحط كمان في التراب اه وكمان بقى يا حبذا لو كان حد قتله الاله ده اللي بيعبده يعني قاعد يقول لك يا حسين والحقني الليله الكبيره كانت امبارح ده ده ده ده ايه اللي حصل يا جماعه ده قتل رضي الله عنه مش هو بيقولوا كده مش هو ده التاريخ بيقول كده هو اللي قتل يعني الحسين رضي الله عنه لكن هو بيقول لك ان ايه ان لما قتل هو قتل في كربلاء ايه اللي جاب راسه العراق آه مصر الراجل ضربه بالسيف فلت راسه تطير تطير تطير لحد ما جت هنا فاطميون قال لهم هو ده راس الحسين ايه رايكم عشان كده اهل دمشق سوريا يزعمون ان عندهم حسين واهل العراق يزعمون ان عندهم حسين واهل مصر يزعمون ان عندهم حسين وابطل موضع في بطلان وجوده موضع مصر كما قال شيخ الاسلام وقال جماعه من اهل العلم يعني. القصد يعني ان هنا بقى تتبين الاسماء والصفات لما يقول لك ان انا انقذني يا حسين انا اقول انقذني يا رب ما صفة, صفة الحسين قتله قاتل وربي حي قيوم ما يقدرش يفتح بقه هنا صح ولا لا بس دي قناعة لازم تبقى فيك انت الاول لازم انت اللي تتحرك بيها الاول عشان كده يا اخوة لما اتكلمنا عن الفتح المبين ربنا قال إن فتحنا لك فتحا مبينا وقال فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك لا هو ايه الفتح المبين طبعا طبيعي فتح مكة قال لك لا ده الفتح المبين ده صلح الحديبيه صلح الحديبيه اللي هو ساعه اكتب باسمك الله لا امسح وما نعرفك الا محمد ما نعرف الا رحمن الامام اللي كان فيه ده ده اسمه فتح مبين اه ليه لانه شكل عقيده في وجدان الصحابه شكل الولاء والبراء ان يجي ابو جندل يرصف في قيوده اصل مش قادر اقعد بين ظهراني المشركين مش طايق مش طايق ابص في وشهم فضلا عن ان اعاملهم بس فيهم ابوك ولا ابويا لدرجه ان سيدنا عمر يقرب منه كده ويروح مديله كعب السيف ويقول له اقتل اباك وهل الكافر الا كلب يعني بيسهل عليه مش كده ولا لا وما قالوش ازاي تقول على ابويا كده يتبين الولاء والبراء ولاؤك وحبك واخلاصك لمن وتدفع عن من توالي من الحاجات دي بتتضرب في الصميم النهارده المسلمون بيفرحوا في بعض وبيعينوا على بعض وبيعملوا ابحاث في اعانه الكافر على المسلم ابحاث ده جائز وحاجه رائعه جدا وجزاه الله خيرا الخواجه والله خلصنا الموضوع ده مش كده ولا ايه فكان صلح الحديبيه مؤصل لبعض الاصول يجي ابو جندل بقى يقول لسيدنا عمر وما منعك انت ان تضربه بعنقك طب ما ابويا اهو قدامك اهو ما تضربه انت بالسيف فيقول اخشى من غضب رسول الله وعصيان امره يقول وانت اولى بالخشيه من غضب رسول الله مني انا كمان اخشى من رسول الله يزعل مني وغضب تلاقي الولاء بين المؤمنين ان ابو جندل موجود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بس خلاص ما حدش يتكلم ما حدش يتكلم بس قاعدين بقى ايه حتى قال بعض المؤرخين فانزوى بعضهم يبكي يبص لابو جندل كده ويعيط عليه انا مش عايز افضل اضرب يعني مش جاي بقى اكسر مقاديفك النهارده واقول لك بس اصل الكلام ده انا بقوله لروحي يعني لما اعدي كده مثلا في الاخبار ولا حاجه الاقي صوره حد من من اطفال سوريا ونسال الله عز وجل ان يفك قيدهم وان ينصرهم على من بغى عليهم وهم تبص تلاقيهم مثلا يقول لك ده في ناس بتموت من السقعه الواحد يقعد يتخيل ازاي يموت من السقعه دي انت عارف ده شيء مؤلم بالله عليك ما خطرتش عليك ليله ففضلت تبكي عليهم وزي ولادك برضه ولا ايه فانزوى بعضهم يبكي وينظر لأبي جندل ده تأصيل لعقيدة ولا لأ هو مش تأصيل هم عندهم الأصول دي بس العقائد دي بتحتاج دايما تتصنفر عشان تبقى البراقة وتأصيل للانقياد التام اللي هو موضوع الكلام النهارده ده أصل بقى من الأصول إن إيه المحنة عارف إيه المحنة؟ إن أنت بقيت مش مصدق ربنا بس بتقول إن أنا مصدقه طب ايه اللي دليل ان انت مش مصدقه انك بتتبع دماغك وما بتتبعش اوامره مش ده باين كده واضح بقى في النهارده تنظير عقلي بالعقل او ان الانسان لا يستطيع مصادمه الواقع محنه اليوم هي على دهو الانقياد سمعنا واطعنا بكليتك فكان لما صلح الحديبيه وصل الصحابه الى ذروه الايمان وصلوا بقى لحد الاصول دي عندهم لمعت للغايه بعد كده الفتح يجي بسهوله جدا لان هذا الجند يومها لن يصادم محدش يقدر عليه بس اذا كان هذا في قلبه فالقصد ايها الاخوه ان الاصول بتروح بتذهب الحقيقه فانا اردت ان اذكر شيء زي ما تقول كده معالجه للواقع اللي هو بقى ممض مش كده وما انتش عارف ايه حله ده وتجد الناس تفرقت في ايه في ان حد ممكن يقول لك تفسير من دماغه بما طرأ عليه وبعدين ما يقتنعش بيه فيخالفه تاني فيتردد وحد تلاقيه ما عندوش تفسير خالص وقاعد يقول انا مش عارف ده ايه ده مفيش الا الكلام العام فتن بقى واخر الزمان وحاجات زي كده مع ان الشريعه ما فيهاش كده ما مات رسول الله وترك طيرا يصفق بجناحيه في الهواء الا نبأنا من خبره مش سيدنا العباس قال كده كل حاجه نعرف نتكلم فيها بالشريعه بس لما يبقى الموضوع المنظومه كده بص المنظومه كده كتاب وسنه وتاريخ التاريخ ده بيعبث به الان مع ان التاريخ ده ترجمه الكتاب والسنه لان التاريخ دي افعال الصحابه افعال النبي التاريخ ده اوله السيره اصله يعني التاريخ مش اوله السيره اصطلاحا بس انا بقول اوله السيره يعني احنا لما بنيجي نقرا كتب التاريخ تلاقيه جايب السيره قصص الانبياء بدء الخلق وبعدين السيره وبعدين ايه يخش بقى في التاريخ فالتاريخ ده منه السيره السيره سيره النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو الترجمه العمليه للكتاب والسنه مع اصحابه وتعليماته لهم وبلوره هؤلاء وبعدين تخش في التاريخ تفاجئ بقى الامثله الصحابه عملوا ايه حتى اذهلوا العالم ازاي عملوا كده وازاي بنيت ه... ازاي بنيت هذه الدوله التي لا تصادم محدش قادر عليها جمعوا لها كل ما يملكون وما يستطيعون وما به يتحالفون ورموها عن قوس واحده كما يقول الرافعي رحمه الله فلم يكن الا الصوت والحرف وانعدم من الكلام وانعدمت وانعدمت من الكلام فائدته بقيت تسمع كده حروف مقطعه بس كان الكلام ملوش فايده مفيش معنى يخش في ودنك ملوش ليه لازمه كذلك ما بقتش اسلحتهم ورميتهم ليها لازمه خالص مع هؤلاء المنظومه دي لما تبقى كلها كده وتفضل تنظر للواقع من خلالها تعرف تحل اللي انت فيه هنفضل بقى نتنطط واحد ياخد ايه ويطلع يجري بيها واحد ياخد حديث ويطلع يجري بيه وتضربون كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض هتفاجئ تلاقي ايه انت اللي هتتضر لانك مش تاخد بالك مش هتفهم ايه الواقع والتاريخ يعاد ودي نعمه من ربنا التاريخ بيعاد انا بقول بيعاد لان بعض اهل العلم اعترض على حكايه يعيد نفسه معناها قريبه يعني بس قال ايه آه ان الله بيده الليل تاول الحديث يعني بيده الليل والنهار يسيرهما فالتاريخ يعاد ايه فائده ان التاريخ يعاد عشان ايه قل سيروا في الارض فانظروا بص شوف الامم حصل لها ايه فعشان كده اصل طب انا بص انا مالي ومال عاد وثمود اصل هيتعاد اثر عاد وثمود فيك انت تاني فتبقى انت واخد بالك عشان كده اللي يقرا التاريخ ويمعن فيه ويفهم هذا الماضي يقوم ايه يكون عنده كانه اطلع على شيء من الغيب يبقى فاهم ايه اللي هيحصل فده مقال عجيب للغايه حاجه كده تذهلك هو الراجل ده في الحقيقه يعني آه موفق هو وعائلته الدكتور محمود شاكر في جمهرة مقالات الشيخ محمود شاكر جابوا مقالاته كلها وطبعوها في في مجلدين المقال ده اسمه أبصر طريقك بيقول لك ايه مسيرة التاريخ ايه اللي حصل في الدولة الإسلامية لما اتهزت اترجت الرجة دي حصل فيها ايه من الداخل واترجت ازاي وانت لو فهمت الماضي هتعرف ايه هتعرف الحاضر ده فده مقال مختصر كده مقتضب آه اسمحوا لنا ان احنا نقعد معاه شويه دول وانا عايز اقول للاخوه اللي يرجع للمقال ده يحط جنبه مقال تاني اسمه تاريخ بلا ايمان في تفسير لبعض المقاطع دي ومقال ثالث اسمه لا تسبوا اصحابي برضه ليه هو نفسه آه رحمه الله ايه اللي خلى الشيخ محمود شاكر بصير قوي كده ولاؤه للدين في ولاء للاسلام انك تحس ان انت ايه يعني ممكن حد يلقي عليك شبهه انا مش عارف احلها بس ما بشكش في ديني انا مش عارف احل اللي انت بتقوله اللي انت بتقوله كلام جامد قوي انا مش قادر عليه طب تؤمن بقى باللي انا بقوله لك لا مش هؤمن بيه لان انا ما بشكش في ديني انت عارف التراث ده اللي دينه ليس عرضه للنقاش اعلى من كده بكتير واثق فيه ثقه عمياء ده المطلوب منك ثقة عمياء يعني الواحد ما بقاش ليه رأي اه ما بقاش ليه رأي ليه؟ لأنك تقر لله بالعلم والحكمة ولا في شك في كده؟ ودي شريعة الله اللي شرعها سبحانه وتعالى. أبصر طريقك العجيب بقى إن أبصر طريقك ده جزء من شطر بيت تاني في قصيدة لربعي بن مدرس بيقول مدرس ابن ربعي شعر الجاهليه العجيبه ان هو اللي, اللي الشيخ انتقاها ازاي يعني احيانا الواحد يمسك مثلا ياخد حته من بيت شعر ولا حته من مقال ويعملها عنوان خطبه يعملها عنوان كتاب صح يبقى الاسم حلو له جرس كده انما العجيبه في عمق فهم الراجل ده انه جاب الشعر اللي هو بيحكي بيحكي الو... اللي هو شرحه هنا شرحه في المقال ده ابصر طريقك بيقول ايه بقى مدرس يقول يا ايها الرجل ال... يا ايها الرجل المهدي قوارصه ابصر طريقك لا يشخص بك البصر يقول يا راجل اللي قاعد تهدي للناس مقاتلك مقاتلك باينه ممكن اي حد يموتك ابصر طريقك لا يشخص بك خد بالك بص حواليك يعني ما تبقاش باصص كده ايه هو ده هو ده بقى احنا ان بقينا باصين اتحطينا في زاويه وما بقتش شايف النظره الكليه بتاعت اسلافك بيقول الشيخ محمود في ايه بقى رحمه الله محمود شاكر اخو الشيخ احمد شاكر وابوهم وكيل الازهر الشيخ محمد شاكر قال علي ولده من اكبر مناقبه عندي يعني ابن حفيد علي بيقول جلست فارسل الملك فؤاد اليه ان يكون شيخ الازهر فابى فارسل اليه وفدا رفيع المستوى ناس سياسيين كبار قوي فجلسوا معه ليقنعوه فابى قال انا وكيله وخلاص مش هطلع اكتر من كده قال علي فقلت يا جدي لم تأبى ما انت برضه هتصلح اكتر والراجل كان بيأمر وبينهى وانتوا عارفين قصه الراجل اللي هو عرض بالنبي مره على المنبر ده وقف له الشيخ محمد شاكر وكانت مشكله كبيره وقال لهم هاتوا مستشرقين يحكموا وحاجات كده فقال له ما انت هتبقى تأمر وتنهى اكبر ده انت هتبقى رتبتك اعلى عمق بصيره الراجل ده اللي ورثها لعياله ما هو برضه الشيخ احمد شاكر ليه كتاب اسمه كلمه الحق مذهل وبيتكلم عن قضايا محوريه فقال لي بالعاميه هو كان متمسك باللغه العربيه يعني فبقول ايه كان قليل ما يتكلم العاميه فبقول قال لي بالعاميه كده على المرات القليله بص اسمع قال له ايه قال يا بني دول عاوزين يدوني شلوت لفوق دي ضروري تتبلع ببق شاي لازم الشيخ وليد بيحب الشاي جدا هيبص لي في الشاي عارف الشاعر اللي بيقول لك فارتفع الى تحت هو عايز يقول له كده عايزين يطلعونه لفوق بس بالايه بالصفعه وما ينفعش معاه كده فرضي ان يكون وكيلا وعاش وكيلا ومات وكيلا بيقول ايه بقى الدكتور محمود شاكر رحمه الله بيقول منذ ان ظهر منذ ظهر دين الله في الارض وتدافعت امواجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وضرب تياره أسوار العالم المحيط به خد بالك من توصيف المقال ده صفحتين ونص هيقول لك فيه التاريخ عشان تعرف هو الراجل ده في غايه العجب حاجه متمكن قوي قوي يعني وهتعرف ايه سبب تمكنه واحنا ماشيين كده فبيقول منذ ظهر دين الله في الارض وتدافعت امواجه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وضرب تياره اسوار العالم المحيط الواحد مش عايز يقف مع كل كلمه لحسن ده مش هنخلص النهارده لكن واخد بالك من العلو الشأن بتاع القدماء وشعورنا بالقزامه دلوقتي انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان واخد ايه بنى بها دوله الاسلام المدينه يعني مثلا حته عين شمس يعني المدينه دي لما تروح هناك بتلفها بعد التوسعه ودخول الجبل في البتاع بتلفها في ثلث ساعه كلها كانت هي بس المدينه دي بالمدينه دي أقام فيها حكم الله عز وجل واعتبر نفسه دولة وبعت للبرة يقول له أسلم تسلم تسلم من إيدي يعني أنت عارف ليه؟ ببساطة لأن المعادلة إنك لا تنصر بعددك ولا عدتك وإنما تنصر بالله بس هي دي المعادلة بس عشان كده أبو جهل فهمها المشكلة اللي في ناس مش عايز تفهمها لحد دلوقتي المسلمين أبو جهل فهم قال لئن كنا نقاتل رب محمد فما لنا به طاقة مش قال كده؟ ملوش بيت... ما اقدرش اغلبه مش هيتغلب ما بيتغلبش بس من يأوي إليه وضربت أسواره وضرب تياره أسوار العالم المحيط به وطهر بلادا كثيرة وغسلها مما فيها من الشرك والكفر والإهلال لغير الله سبحانه أخذت تتجمع في أطرافه عداوة لا تنام العالم ذهل ايه اللي حصل وايه اللي جرى وازاي بداوا يعدوا العده يقاتل من هنا الاكاسره ومن هنا القياصره ومن هنا ما كسبوش برضه فبداوا يعملوا شيء من الايه شيء من التحالف تجمع اخذت تتجمع اطرافه عداوه لا تنام وبقيت هذه العداوه تنازل جنود الله عاما بعد عام في ثغور الاسلام ثم احتشدت هذه العداوات المتفرقه في الثغور حشدا واحدا بدأت به الغزوات المتلاحقة التي عرفت في التاريخ باسم الحروب الصليبية بقى في حروب كده مش كل دولة لوحدها والكلام ده لا بقى ايه بقى في حملات صليبية مجهزة منمقة معدة يخشوا بيها على الإسلام كل الحملات دي كسبت يكسب في موضع وبعدين يروح ين- ينهزم وينخزل وظلت هذه الحروب المتلاحقة التي عرفت في التاريخ باسم الح- الح- الحروب الصليبية وظلت هذه الحروب مشبوبة قرونا طويلة وأداتها السلاح والجيوش والمواقع حرب زي الحروب اللي احنا عارفينها يعني كانت شغالة على كده ثم انتهت حرب السلاح والجيوش إذ وضع العالم الإسلامي سلاحه بل أصح من ذلك أن العالم الإسلامي يومئذ لم يكن معه سلاح يضعه أو يرفعه اللي حصل ان هو بدا ايه بدا يحاول ان هو هو بيقاتلك وينمي عنده ياخد منك وينمي عنده وسايبك انت في العقليه المتاخره شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما جه جاب الاسرى بتوع بدر قالوا بقى نقعد نتخير فيهم انت عارف سيدنا عمر قال نمكن فلانا من من ابن عمه فاقتله وفلان من كذا وانا مكني من فلان اقتله ليعلم الله الا هواده في قلوبنا للمشركين سيدنا ابو بكر قال اولاد عمك واقاربك وبتاع واعفو عنهم ولعل الله يرزقهم الاسلام وهم بيتكلموا في ال- في الموضوع ده حصل الامر بان ايه بان ال- هؤلاء ال- الاسرى يقتلون الا ما كان معه الا ما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه ياخد منه ايه فداء قبل ان ينزل الحكم بايه بقتله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا لي فداء اللي معهوش يعمل ايه الله يفتح عليك يعلم له عشرة من الصحابة الناس اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب واخد بالك من الفهم ده ان كل يوم ده دي الحضارة بقى كل يوم في زيادة غشوها مننا ورحنا احنا غشين منهم البلادة انك تلاقيه هناك ما عندوش الكلام ده خالص اللي هي ال- ما ليست حروبه الا وحشية بس انت يعني عامل زي الحيوانات في الغابات كده بي- بيحارب ويك- عشان ياكل ويشرب انما تنميه لذلك لا يدخلون في موضع الا افسدوه وما دخل المسلمون في موضع الا ازدهر واسالوا الارض تخبركم عن فتوحاتنا فبقى هو ده ال- هم هناك بقى قعدوا يعملوا وساب لك انت العقليه دي بقى العقليه دي بقى كان موجود ايه في اواخر ال- الخلافه الاسلاميه لما تقرا عنها كان مثلا عندنا المماليك المماليك ده كان شايف نفسه آه، فخامة ال- المملوك القديم والتاريخ القديم واعتمد عليه ونسي وفعلا لهم تاريخ قوي جدا المماليك لكن في آخرهم بقوا إيه تهرأوا تماما وعملوا بال فتلاقيه بقى قاعد لدرجة إن نابليون داخل علينا داخل على مصر من ناحية اسكندرية راحوا جايين لكبير المماليك اللي موجود قالوا له في حرب الراجل داخل هيموتنا تعملوا ايه؟ قال ليس لهم بنا طاقة وسوف ارسل اليهم اصغر المماليك ليقاتلهم، انا كمان والقادة الكبار مش هتعرض له. ده انا هبعت له الصبيان بتوع المماليك بتوعنا عشان يحاربوه فبعت له الصبيان فعلا عارف ليه؟ لان هو هرب سابنا ومشي وقف هذا الشعب يقاتل بس ما كانش فيه اسكندريه ثغر الاسكندريه كان فيه نص برميل بارود نص برميل ده كل الثغر فضلوا يقاتلوا به لحد ما خلاص انتهت ولا زال الناس يناضلون ويقفوا ويعملوا انما ما كانش فيه ما كانش في امر ولا تفاصيل اخرى بقى تقرا كتاب ودخلت الخيل الازهر بيشرح فيه تاريخ الجبرتي في الحته دي محمد جلالكش بيشرحه القصد ايها الاخوه ان ده ال- ده اللي ايه ده اللي حصل فانت عندها بقيت لا بتطور ولا بتعمل وسايب الدنيا عندك والتاني عندك متطور جه جالك بحاجات انت ما شفتهاش بعينك قبل كده خالص ده اللي حصل في هذه الحقبه فدخل هؤلاء ونجحت حملاتهم علينا حصل احتلال في اثناء الاحتلال عمل ايه بقى بدا يسلبك من دينك لانه عارف ان الناس دي طول ما في دين في قلوبهم ما بيتغلبوش معاه سلاح متطور سلاح متخلف بيضرب بطوب هينتصر ففضل يسلبك من دينك اخده منك ما ينفعش ما ينفعش اقبضه امال اعمل ايه ابهته أضحك عليك طب أضحك عليك إزاي قرون طويلة بعتوا المستشرقين هنا يشتغلوا اتمرمطوا وأنا قلت قبل كده أكثر من مرة إن لو درسنا لو قرأنا تاريخ المستشرقين هنتكسف من نفسنا ونستغفر ربنا لأن الناس دي اتمرمطت عشان تاخد المخطوطات بتاعتنا وياخدوا الأصول بتاعتنا دي ويدرسوها عندهم ولما درسوها بقى الواحد يطلع الكتاب ما بيكتبش عليه اسمه مش عايز اي حاجه من الدنيا الا ان انا آه، افسد هذا الدين على اهله فبدا يدرس دراسه وافيه وبعدين يبعت انا درست كتاب او فلان درس كتاب الفلاني يبعت للمستشرقين اخوانه الثاني يبعت للي حواليه فكان من نعمه الله ان الكتب دي طلعت لنا احنا بعد ما كانت غايبه عننا وخدناها لكن هم خدوا اصولها دي بقى نعمل نخش لهم ازاي من الدين عشان كده تلاقي الشبه اللي بيقولوها النهارده اللي يقول لك مش عارف مين بيطلع يقول ايه وواحد بيطلع يقول الكلام ده كله ايه قديم هتلاقي رد عليه العلماء قديما دي هم جمعوه من هناك وردوه علينا تاني بس كانوا بتوع زمان بيقروا بتوع النهارده حتى انت ما انتش عارف ايه اجابه ابن قتيبه مثلا على مشكل القران ايه اجابته على مشكل الحديث ما انتش قاريه الكتاب ده ما قريتوش ما انتش عارف ترد عليه لان ما بلاش ندرس انما هم درسوا فردوها علينا مرة أخرى ده اللي عملوه بيوصفه محمود شاكر بيقول إيه ثم انتهت حرب السلاح والجيوش إذ وضع العالم الإسلامي سلاحه بل أصح من ذلك أن العالم الإسلامي يومئذ لم يكن معه سلاح يضعه أو يرفعه وإذا كان فيه سلاح فهو سلاح لا يغني عنه في لقاء هذه الأسلحة الجديدة التي جاءت مع الغزاة ومن يومئذ انتقلت الحرب الصليبية من ميادين القتال إلى ميدان آخر هو الحياة نفسها ما بقاش بيتكلم بقى ان انا حاربك ده بقى ايه في طقسك اليومي عارف الطقس اليومي طقس ال- انك تلاقي نفسك بقيت فرنجي في ساعات نهارك وليلك عمل ايه ده ده اللي عمله بقى كانت خطة الحرب الصليبية الجديدة هي دك الحياة الإسلامية كلها تدك بناء هذه الحياة وتدك علمها وتدك آدابها وتدك أخلاقها وتدك تاريخها وتدك لغتها وتدك ماضيها لو جيت جبت سيرة زمان صباح الخير يا جدي انت هترجعنا تودينا فين مش كده بقى فيش مئزاز عند الجيل من انك تتكلم على ال- عن زمان وفي خلال ذلك ينشا بناء جديد لهذه الحياه بس انا عايز هنا اقول حته الشيخ محمود منه ده مقال فراح ماشي فيه على طول هم عملوا كده ازاي يعني واحد دخل في ديني قال لي خد اديك انا معلومه انا الخواجه اديك معلومه لا ده جاب ناس من عنده كان ليه طرق بقى يجيب ناس من عنده يعملوا شيء يفسد الدين عندك مخالف للدين عندك بس يلفت نظرك اللي كان حريص عليه قوي نابليون وهو ماشي بعت ج- جواب لكليبر قال له فيه أنا هبعت لك فرقة من الجوقة لينظر إليها المصريون ويأتسوا بها يبصوا لهم الجوقة اللي هم إيه؟ فرقة مسرح ممثلين يبصوا لهم ويشوفوهم تبقى المرأة مستترة عمرها ما اتكشفت شافت واحدة مكشوف ال- الناس بقى بيبداوا يعملوا ايه يتصارعون في انفسهم تلاقي مثلا واحده بصت لقيت واحده آه، لابسه حاجه ضيقه ولا قصيره ولا حاجه وماشيه تقوم في نفسها تقول ايه ده انا احلى منها واجمل منها وده انا لو لبست ده هبقى حاجه مش كده وتبدا تتمثل ده ده بيكون احيانا في الطبقات اللي, اللي فوق كان بيقولوا مدرسه الالسن اللي عملها رفاعه الطهطاوي كان فيها خمسه بس من الطبقات العاليه اللي هو عنده تاثر رق دينه والترف افسده فبقى عنده قابليه انه ايه لما يجي بقى حد انا الاقي انا راجل مثلا مصري الاقي واحد حتى لو هو غني قوي فوقيه بكتير بس الاقيه مني عملها بخلاف الفرنساوي فابدا اقلده فبدات كده مع النفس الطويل زي ما تشوف الشيخ بيقول قعدوا اكتر من 150 سنه عشان يوصلوا لل- للذروه دي مع النفس الطويل ده باب الباب الثاني ارساليات بعثيه لناس ضعاف يروحوا عندنا ياخدوا العلم فيعظمونا نقوم نديهم مع العلم السم الناقع لانه لما خرج ما كانش متحصن ب... ب... ب... بدينه الارساليات اللي كان بيعملها محمد علي عارفينها بندرسها احنا في ال... آه، يا يجيب لك شويه ناس مهندسين ودكاتره مش عارف ايه اطلعوا خدوا ال- خدوا الشهادات من بره واحط لكم شيخ عشان يصلي بيكم الصلاه يقوم منقي شيخ برضه العمليه عنده مش ثابته قوي عمل ارساليات طلع الشيخ رفاعه الطهطاوي من هنا وهو يرى ان الموسيقى والغناء وهذا امر لا يجوز ومش عارف ايه وبتاع طلع هناك في فرنسا قعد شويه راح راجع عمل لنا ايه؟ عمل لنا ال- الذهب الابريز في تلخيص باريس مش كده؟ وقال فيه ان الرقص حركات رياضيه والاسلام حض على الرياضه اذا الرقص رياضه فحلال ايه اللي ايه التركيبه دي بقت كده وبعدين مدرسه الالسن عشان تزاحم الازهر يا باشا الازهر لوحده يبقى مدرسه الالسن يبقى عندنا ده دي حاجه من الحاجات الفكره دي بقى في بعض المشايخ يتخذ رفاعه الطهطاوي قدوه فيبقى الشيخ زيه كده يدخلوا ده على الناس فدخل علينا الزخم ده من بره من خلال الحاجات دي كلها بقى الاستشراق دخل الزخم ده كله من بره وفي خلال ذلك ينشأ بناء جديد لهذه الحياة بعلم غير العلم الأول وأدب غير الأدب الأول وأخلاق غير الأخلاق وتاريخ غير التاريخ ولغة غير اللغة وماض غير الماضي أنا ممكن أتكلم عن عن السلف في أمور وما أتكلمش عنهم يعني ممكن تلاقي واحد هو واحد بنفسه كده هو نفسه كده يتكلم عن أسلافه يعظم في أمرهم في أمور معينة صح؟ ويفضل يحكي لك عنهم وبتاع تيجي في امور اخرى يقول لك لا لا لا دلوقتي متحضرين دلوقتي عدى قد ايه من ما انت لسه انت اللي مستدل دلوقتي لا ده غير ده وده اللي حقو... هو ده اللي ده في الحقيقه اللي انا بقوله عشان المقال ده كله عشان تعرف هو الكلام دلوقتي بقى كده ليه بقى شكله كده ليه اهو دراسه ده انك ده ما تنساوش بقى الكلام ده وماض غير الماضي ويأتي يوم فإذا الهزيمة واقعة كما وقعت في الميادين ويصبح العالم الإسلامي وليس معه من الحياة التي كان بها عالما صحيحا إلا بقايا لا تغني عنه كما أصبح يوما في ميدان الحرب ومعه بقايا أسلحة لا تغني عنه شيء زي ما افتكر في السلاح بقى هنا مفتكر في الإيه؟ في العقائد عقائد العقائد بهتت انتوا حاسين الكلام ده مهم يا اخوانا ولا ولا بس انا حاسس ان انا بدردش معاكم ولا حاجه لا صح والله بجد والله والمصحف الكلام ده نحتاج نعرضه على الراسخين في العلم عشان يطلعوا لنا فتوى ان ده من فروض الاعيان دراسته دلوقتي صح ولا لا لان انت ما انتش عارف انت قاعد تستغرب هو مش انت مش كثيرا ما نستغرب هو هو ايه كثيرا ما تلاقي كده هو في ايه؟ هو ده حصل ازاي؟ لازم ترجع كل شيء ليه جذوره. جاءت الغزوات الصليبية الجديدة متلاحقة سريعة نفاذة تنشر طلائعها الأولى في كل مكان مزودة بالفهم والإدراك والمعرفة فهم إدراك معرفة بتوع إيه؟ بتاع ديننا احنا الفهم والإدراك والمعرفة بتوع ديننا احنا بطبيعه هذا الميدان فتلقى قوما قد سلبوا الفهم والادراك والمعرفه لطبيعه هذا الميدان لا ناس برضو ما عندهمش ده ولكنهم كانوا بفطرتهم يعلمون ان هذه الطلائع عدو لهم فقاومهم من قاومهم بما تستثيره الفطرة من بغض العدو والشك فيه ما عندوش استرا... هو بيكرهه في الجملة بس أنا كرهك وشكك فيك بس انما انت جاي لي بايه ما بقاش واخد باله فالتاني بقى يمرر عليه خباياه بقى عشان كده كان موجود عندنا احمد لطفي السيد وكرومر خارج من من من مصر كرومر خارج يشتم في الشعب وفينا واحمد لطفي السيد قاعد يمدحه ويقول لك ما فيش منه قلت لك قبل كده ان حتى التاريخ هو بيتكتب لما يجي عبد الرحمن الرافعي اللي هو الدكتور اللي الف كتاب الحركات القوميه مش مش مش مش بتاع وحي القلم مش مصطفى صادق عبد الرحمن الرافعي لما يجي يكتب لنا مثلا حوادث في في التاريخ مصمم على ان نابليون بونابرت هو اللي علم الامه المصريه البرلمان والتشاور والمش عارف ايه وده مع ان الجبرتي بيقول دخل عليهم نابليون شخط في المشايخ اللي دخلوهم في الديوان ده شخط فيهم شخطه تبولوا على روحهم من الرعب منه حتى قال الجبرتي ومنهم من تماسك حتى اتى الى النافذه فرشرش منها يعني ده اتسطر ده تصور لدرجه ايه هو ايه هو ده بقى كده الراي والراي الاخر وهو ده اللي علمنا كده ما علمكش حاجه طب انت يا عبد الرحمن بتقول كده ليه؟ لانه مقتنع ان الراجل ده راجل كويس هو دي المشكله ان هو زي ما بقول لك كده يروح بره يلاقيهم دول ناس عظماء دول جماد قوي زي ما قال بعضهم ينبغي ان نمتنع من شيء من هؤلاء ان ناخذه منهم حتى زبالات الافكار وحتى قذاره البطون خد كل حاجه منه مين عاقل يقول كده الا انسان فتن طبعا بيقول وإن جاء في ثوب المسالم والناصح بما تستثيره الفطرة من بغض العدو والشك فيه وإن جاء في ثوب المسالم والناصح وتهاوى آخرون فوقعوا في حوزة العدو خد بالك من الاصناف بقى اللي هصنفها محمود شاكر دي لانها هت- هت- هتبقى صنفين بس هيبقى ده المفتاح الكبير بقى في القعده دي صنف بقى كارههم ومش عارف انا كارههم ليه بس انا كارههم ان انت في الجمله عدوي صنف تاني بقى بيقول ايه وتهاوى آخرون فوقعوا في حوزة العدو إذ غرتهم مسالمته وخدعهم نصحه وظلت هذه الحروب دائرة بيننا وبينهم أكثر من 150 عاما لما نابليون دخل عندنا هنا عرف أن المماليك كانت شاوية هؤلاء شاوتهم كان يثقل عليه في ال- في ال- في السلع ويثقل عليه حتى في وصول السلعه حاجه صعبه جدا فنابليون عرف الكلام ده قال عايزين كام واحد كده من عندنا تقريبا 150 واحد حاجه زي كده قال خشوا معاكم فلوس كتير وادخلوا الاسواق اشتري وانت بتبتسم عشان الناس مفكره ان نابليون ده طلعت في دماغه قام واخد باله ومعدى البحر وجالنا لا ده قاعد يدرس الاسلام ويدرس طقس الامه دي ايه ومشاكلها ايه يعمل ابحاث فجه قال له كده بالامر كده تخش تشتري منه وتضحك في وشه فالناس كانت قاعده متحفزه قفلوا الحوانيت الفكره كانت كده ما تديلهمش حاجه بقى خلاص يوم ما يلاقيش ياكل دي فكره برضو قويه راحوا دول داخلين عليهم كيلو القوطه بكام؟ بجنيه ونص خد خمسة جنيه ايه راي حضرتك؟ بونسوار ويضحك معاه التاني خمسة جنيه ده انا كانت بتتاخد مني من غير فلوس دلوقتي بقت فبدا يحصل شيء من اللين للعوز اللي موجود ما هو مفيش بث عقدي بصوا يا اخوه اعطى رسول الله رهطا وسعد جالس انا بس عايز اقول لك اصل انت لو فضلت تبص للشريعه تفضل تنبهر كل يوم تنبه تتجنن الحض- دي حضاره فعلا اعطى رهطا 10 قاعدين كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء معاه فلوس قال خد خد خد خد خد وساب واحد قال سعد وترك رجلا هو اعجبهم الي اعجبهم ايه شكله حلو أعجبهم إيمانا ده باين عليه الزهد والصلاح فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلمة أنا بلاش تقول بقى مؤمن كده دغري فسكت قليلا ثم غلبني ما أجد الناس دي كلها تروح معاها فلوس والراجل ده ده الراجل ده م- لازم يعان على الطاعة يروح كده مفيش معاه فلوس فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مسلم مؤمنا قال أو مسلما قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أجد فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فإني لأراه مؤمنا قال أو مسلما ثم قال يا سعد أنا هقول لك أنا عملت كده ليه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ خشية أن يكبه الله في النار وأكل هذا إلى إيمانه أنت لازم تاخد لك آه، رسالة النهاردة مش أنت اللي قلت إيماني دروس المهمة لعامة الأمة حاجة حلوة برضه ما نبقى قاعدين بنتكلم سوا كده مش عارف ليه أنا حاسس النهاردة أنا بتكلم إنجليزي ايه في الباب باب الجامع عشان يخلينا احنا في ال- ما تسمعش الكلام ده واخدين بالكم يا اخوانا فقال له انا بعت ده بس التاني ده بيصبر على الجوع والعطش وكل حاجه بيصبر عليها ليه عشان في ايمان في قلبه هو ده انتوا واخدين بالكم يا اخوانا ولا ولا مش واخدين بالكم فالكميه الايمانيه اللي في نفس الانسان بتصبره على الايه على حوادث الواقع هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقوله واكلوا هذا الايمان ده بقى لو جاع مش هيسيب الدين لو عطش مش هيسيب الدين لو... لانه عنده ايه هو ده اللي اتسلب من الناس اتسلب منه انه ما بقاش عنده ما بقاش ما بقاش فيما يكفيه هنا في قلبه فاحيانا يحتاج لزقه ما كانتش موجوده قام نابليون جدها لك تعالى انت مش لاقي تبيع ولا تشتري انا بيع لك واشتريك فالناس بدات تتلطف بدل ما كان واقف متحفز ولو كلمت هشتبك معاك بدا ايه بدا يتلطف معه ده ده دي حاجه من حاجات بقى حصلت الاخداخ ده بيقول وظلت هذه الحروب دائرة بيننا وبينهم أكثر من 150 عاما في سكوت في سكون وصمت ولجاجة وحرص وقوة وحذر ومعرفة وبصر حتى بلغ العدو منا مبلغا لم يكن في أول الأمر يظن أنه يبلغه ما ظنش أبدا أنه ممكن يوصل أنه يخترقك كده كنتش أعتقد أنه ممكن ت- تعمل يصل معاك لكده نجح نجاح قوي جدا فقد تهاوى البناء كله فجأة وأصبحت الحياة الإسلامية أطلالا يناديها الفناء فتجيب بلا مقاومة ولا عناد بقى ساعتها بقى في الوقت ده بقت ايه بقت الاسلام معالم عريضه فقط انما جوهر الاسلام والدين والبتاع بدا يبهت في ظل هذا الاحتلال في ظل تمييع عقائده لك شوف بقى لما سيدنا عمر فتح المسجد الاقصى عمل ايه؟ قال له احنا عندنا كنيسه هنا بنعبد ربنا فيها قال ما تعبد مش كده؟ اعبد عندنا بقى شروطنا هنحطها الوثيقه العمريه لكن ايه؟ خليك عابد مساله انك تبهت ال ال الهويه هويه الناس ده ما كانش ما كانش من من من الاسلام حربا انما كان ايه قناعات عشان كده المناقشه اللي موجوده في القران وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني فهمني هو الغني خد ولد ليه واخد بالك فبقى في كده يقرا القران فيؤمن الناس ينظر الناس الى المؤمنين فايه فيدخلون في دين الله افواجا بيقول ذهب كل شيء يكون للحياه البشريه قواما وعمادا ذهب العلم والأدب والأخلاق واللغة والتاريخ وجاءه الغزاة بما يحل مكانه من علم وأدب وأخلاق ولغة وتاريخ هو لما جه شالك خد التاريخ ما ما ما ما, ما شالش التاريخ وساب لك مكان البداية والنهاية فاضي لا ده شاله حط لك إيه حط لك تاريخ جديد تأويل جديد حط لك ده هو ده زي ما أنا ضربت لك بعض الأمثلة كده الكتاب كليبر اقرأ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر تقرأ كتاب كليبر في الحركات القومية في الإسلام اللي هي الحركات القو... القومية بتاع عبد الرحمن رفيع تلاقي ده غير ده خالص مش كده ولا لا بيقول ذهب كل شيء يكون للحياة البشرية قواما وعمادا ذهب العلم والأدب والأخلاق واللغة والتاريخ وجاءه الغزاة بما يحل مكانه من علم وأدب وأخلاق ولغة وتاريخ ذهب الذي كان ينبع نبعه من كتاب الله ومن حياة الأمة المسلمة هو ده اللي فهمه أبو محمود شاكر كان ينبع نبعه من كتاب الله ومن حياة الأمة المسلمة وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء الذي ينبع نبعه من الحياة الوثنية القديمة ذهب الذي كان يتحدر إلينا الحياة الوثنية القديمة نكلمك عن مثلا إيه زي مثلا المنطق نتكلم عن الغيب أصل من أصول ديننا هو يكلمنا عن إيه مفيش غيب اللي أشوفه بعينه أؤمن بيه اللي ما أشوفوش ما أؤمنش بيه فبدا ده يدخل الينا ولا لا يقنعك بكده يعني ما يعني انت راجل دكتور النهارده انا برضه اكلمك عن حاجه ما انت شايفها معقوله والله عز وجل اقدر من ان يظهر لك شيئا لا تراه والله عز واخد بالك ده اللي لعبوا في دماغ بعضنا فبدا يجي ينشر ده ويشهر ده ويقول ده عشان كده بقى تلاقيه النهارده في حرب معركه مع عذاب القبر ليه لدرجه ان ممكن يبقى يحصل تريقه مش كده كان كان من شهر ولا حاجه حد طلع قال لك يا الشجاع لا اقرع ولا بشعر هو ليه كده ليه مش قادر اهضمه اتربيت تربيه اتاصلت على كده اللي بشوفه بؤمن بيه اللي ما بشوفوش ما اؤمنش بيه مع ان حياه النفس ان تؤمن بالغيب عشان كده الناس اللي كل حاجه في ايديها بينتحروا مش كده ولا لا ذهب الذي كان يتحدر الينا اه قال ذهب الذي كان يتحدر إلينا كما تتحدر الوارثات من أصلاب الآباء إلى أصلاب الأبناء كله شبه بعضه وبقي وجاء الذي يتحدر إلينا كما يتحدر السيل الجارف لا يبقي ولا يذر مش مش وحي بقى خلاص بقى حاجة إيه بقت قواعد جامدة ذهب شيء وجاء شيء آخر فتغير نظرنا وفكرنا وتغير إدراكنا ومعرفتنا وتغير شعورنا واحساسنا وتغير لساننا وبياننا فعدنا ننظر في الكتاب الذي هو كتابنا واخبار النبي الذي هو نبينا واثار الماضين الذين هم اباؤنا فانكرنا ما وجدنا في ذلك كله فطرحه منا من طرح تقسيمه انا لسه بقى تركز في الحته دي بالذات ونخلص بقى ايه رايكم مع المد اللي جاي من بره ده ان ده قواعد اهو اللي اشوفه اؤمن بيه اللي ما اشوفش ما اؤمنش بيه اللي ما فيش غيب اللي ما فيش كل القواعد اللي جات لك من بره دي ان ايه اللي انت قاعد فيه ده وقاعد انت لسه مقتنع انك ممكن السما تمطر بركعتين السما تمطر لان الظواهر الجويه جت مش عارف ايه والريح زقت ها عارف الحاجات دي فضل يقنعك حتى لما حصل زلزال وبتاع زمان حصل عندنا زلزال في التسعينات لما حد جه يتكلم يقول الزلزال ده يا جماعه اتقوا الله واعبدوا ربنا على طول قبل ما حد يتكلم طلع من يقول هذه ظواهر جوية وتحدث في كل العالم ومحدش يربطها بغضب ربنا بس أنا مش هربطها أنا ده سيدنا عمر بن الخطاب لما تزلزلت الأرض قال إن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله عز وجل ووالله لو رجعت مرة أخرى لتركت لكم المدينة حسيبها وامشي لأن في معصية لما الأرض تحركت أرسل عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار وقال اخرجوا واتقوا الله عز وجل وصوموا وادعوه فإن الأرض لا تتحرك إلا لمعصية الله دي حاجة ثابتة زمان من زم... لا بس سيبك من زمان بقى وعايز يقول لك لا ما فيش كده الجراد ظواهر بتحصل في كل حته بس الج- الجراد ده كان عذاب ام قبلينا اتقال فيهم كده برضه ظواهر هو ده بقى داخل عندك لدرجه انك بقيت تستحي تقول الكلمه دي ولدرجه ان في حد بيقعد يتريق عليك على الكلمه دي لو قلت له كده قلت له الجراد ده يعني عايزين نتوب الى الله يا أخويا. يعني هو الجراد جه عشان انت مش تايب الى الله عشان معصيتك معقوله ايه بقى المعصيه اللي تجيب الجراده دي يا شيخ جراده قول لنا وبقت آه، تريقه مش كده ولا لا لدرجه ان البعض لما ضعف ما بقاش قادر يقول ده اهو ده بقى مفتاح العله الحاليه انه مش بقى مش قادر يقول ده بقى فاهم غلط وصل لحد ما بقى فاهم بالمشقلب اهو ده فطرحه منا من طرحه وراء ظهره ولم يبال به وتهيب منا من تهيب فوقف لا يدري ماذا يفعل وبقيت طائفة لا تطرح ولا تتهيب فطلبت مخرجا من هذا الشيء الذي تنكره إنكارا خفيفا وهو في هذه الصورة التي جاء عليها من التراث الماضي فرأت المخرج في تجديد التراث ده بيت القصيدة وعلم الفريدة هو ده الطائفة اللي في النص في طائفة قالت لك ما تكلمنيش عن خالص خالص احنا عايزين ده كلمنا عن الإسلام بصورة بتاعت الأرض وفي طائفة قالت لا أنا أتمسك بإن احنا نتكلم عن الإسلام زي ما هو كده كان زمان زي ما هو والطائفة دي قليلة دايما عشان كده هيجي بعد كده في التقسيمة اللي جاية هيقول بقوا طائفتين بس لأن الطائفة دي قليلة قوي الطائفة اللي في النص بقى اللي مرعبة اللي قال عليها الشيخ محمد رشيد رضا يوم قال نعوذ بالله من المجددينات فقالوا له المجددينات طبعا محمد رشيد رضا ده لغوي بارع محطة فقالوا له هو المجددينات دي يا شيخنا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم قال لهم جمع مخنث سالم اللي عايز يقلب لك ال- تلاقي كل تلاقي طعم تاني مش الطعم ده تلاقي ده حب يعمل محاولة التلفيق اللي هو بيسميه بقى ال- آه، الدكتور محمد محمد حسين في الكتاب اللي هو اسمه الاتجاهات ال ال ال ال الوطنية في الأدب المعاصر كتاب مهم جدا حب اللي هم الملفقون حب يلفق بين اللي وارد علينا من بره الغربي وبين الدين اللي في ايدي حب يعمل منه خليط فخرج إلينا شيء آخر بيقول إيه بقى فرأت المخرج في تجديد التراث الماضي تجديدا مقاربا يطابق الحياة الجديدة من وجوه وينكر الحياة القديمة من وجوه أخرى ومن يومئذ انقسم العالم العربي والإسلامي إلى طائفتين طائفة منكرة لا تعبأ شيئا بالحياة الماضية كلها وطائفة لم يبلغ بها الإنكار ألا تعبأ فالتمست تجديد الحياة الماضية على أسس جديدة وإذا هذه الأسس التي تريد أن تؤسس عليها هي في جوهرها مستمدة كلها من الحياة التي أنشأها الغازي الصليبي بين ظهرانينا يقول لك انا بقى انا هجيب لك بقى حاجات جديده خالص تقول له ايه هي تلاقيه اللي هو ايه اللي اثروا نابليون زمان اللي اثروا الحملات الصليبيه زمان انت مش جايب حاجه جديده ده هو ده انت بتعيد كلامهم انت مش حاجه مش حاجه جديده انت شخصيا هو ده التجديد اللي ارادوا ان يدعوا اليه وكانت في بقى مدارس لعلنا ان شاء الله عز وجل نذكرها في ال- في اللقاء اللي جاي ما كنتش انا اكثرت عليكم يعني انا عايز لكم ما يكسفوش قول لي بقى خلاص كفايه كده احنا فهمنا وبلاش الموضوع ده هو المقلص طويل شويه وفي اللي جاي هيبقى فيه شيء تاريخي المدارس التجديديه كانت ايه؟ وايه ارائها وايه الاصول بقى اللي ردتها فممكن ان شاء الله عز وجل نخليها في ال- نخليها اللقاء التالي والاخوه اللي الاخوه اللي هم عاوزين يرجعوا لده زي ما قلت لك كده في جمهره مقالات الدكتور محمود شاكر يا اما لو عندك نت خش هات المقال دوت في اسمه ابصر طريقك انا عايز بس قبل ما نجيب على الاسئله ندي كل الحاجات ديت لمين الناس القديمه ما هو اصل احنا بنقول ان القديم هو اللي بي هو اللي بيت- بيتالف الجديد يعني درس زي ده مثلا لو كان في اخ اول مره يحضره هيقول للي جابه الله يخرب بيتك انت وديتني فين الراجل ده بيقول ايه عندنا واحد جزار بقى جزار جامد قوي يعني جزار حتى اما تشوفه شكله ج- من غير ما تعرف حاجه خالص شكله جزار ف... فجابوا اخ وقال له تعالى هخليك تحضر درس وبتاع وصدفت معاه سبحان الله قدر ان كان برضو حاجه حاجه كده ايه في ال... في ال... ال... ال... الاصول والمفاهيم وحاجات زي كده وبتاع ففضل قاعد باصص لي وظاهر لي كده وانا ملاحظه بقى انا عارفه فبعد ما خلصت سلم عليا جه الدرس اللي بعده كان ده كماله الدرس اللي قبله فبرضه فضل باصص وظاهر لي كده ومشي ما سلمش عليا بعد كده ما لقيتوش فبقول للاخ قال له يا عم انا مش فاهم حاجه خالص فانا بقول للاخوه معلش عذرا هو الك- المفروض الكلام مفهوم بس ده احنا محتاجينه فحتى لو علق معاك حاجه في الجمله لو علقت معاك حاجه قاعده عامه كده ان شاء الله مع مداومتك على دروس ال- المشايخنا وحضور لهم يعني وكده و- و- والافق يتسع في العلم بالدين هتلاقي ان الكلام ده كان مين انا بقول لك نفسي ان ان احنا نقول لل- لل- للراسخين في العلم من المشايخ الراسخين الناس التقيله كبار نقول لهم خد الغزو الفكري العلم ده يصلح ان تصدر فيه فتوى انه صار فرض عين دراسته لان ده بيترتب عليه ايه بيتر- بيترتب عليه الم... ال... ال... ال- الحاضر تعرفوا ايه اللي حصل فخلينا ن... خلينا نقول ان ال... الكتب دي نوزعها ان شاء الله على الاخوه ال... الجداد لان هي كلها كتب بتاعت الجداد كتاب الدروس المهمه لعامه الامه وكتاب حسن المسلم وكتاب أربعين وصيه من وصايا النبي عليه الصلاه والسلام صح ولا لا بس عايزين بس عايزين من غير هيصه عشان احنا لسه قدامنا شويه اسئله هنجاوب عليها ممكن من غير هيصه اسمه جمهرة مقالات الدكتور محمود شاكر ده مطبوع دلوقتي المكتبة مكتبة الخنجي بالقاهرة الخنجي حد بقى أول مرة يجي أول مرة يا نهار أبيض ده هيروح في ال طب انا مش عارف نعمل ايه طب بص هقول لكم على حاجه احنا ناخد سؤالين وحد من الاخوه يقف على الباب ويدي لمن قسم الله له كويس كده في واحد معاك طب خد واحد معاك بس هو ده الوحيد بقى خلاص هنطلع حد يقف وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيخلي قريحته كويسه وي وي وي ويرضى الاخوه كلهم بيقول ابو سليمان الدراني إني لاطعم اخي اللقمه فاجد حلاوتها في فمي فحتى لو ان اخ جديد كان عاوز ياخد ما خدش لما اخوك ياخد يبقى انت كان انت ماشي نعم ابو سليمان الدراني بيقول ابو سليمان الدراني اني لا اطعم اخي اللقمه فاجد حلاوتها في فمي عليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خيرا احبك الله لا تحبتني من اجل الاخ بيقول دراسه العقيده اولى من حفظ القران آه، مش مش عايزين يا اخويا يبقى دايما لازم تفرق واذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الاجسام يبقى الاخ كده يتحمل حماله يعني عايزين نعمل ايه وقت بحفظ فيه القران ووقت اخر طبعا انت عشان تدرس العقيده مش اول ما هتدرس هقول لك ادرس الفرق والاديان ومش معقول كده وده غلط بيقع- بنقع فيه احيانا او تلاقي واحد مثلا يمر على توحيد الالوهيه والربوبيه مر الكرام وبعدين نغوص في الاسماء والصفات مش في دراستها نغوص فيها على ايه على قول المخالف والمعتزله بيقولوا والجهميه بيقولوا طب وانا دخلي ايه بده دلوقتي انا ليه ان انا عاوز انا عاوز اتمتع باسماء الله وصفاته ما تقعد معايا كده اقعد معايا 3 4 10 15 سنه اقعد قول لي على ك- ك- اسماء ربنا مش كده ولا لا فعلى كل حال الجمع بين بين يعني كتاب زي الدروس المهمه كده خلاص اتخذت مهمات العقيده منه ومهمات الصلاه والوضوء مش ده اللي انت متلبس بيه الان خلاص بس التأصيل ان الانسان بقى يعمد الى حفظ القرآن عشان الاخ ما يطلعش هش دوت شيء جيد ومع ذلك اذا جمع اليه السيرة يبقى خلاص كده قفز القنطرة يحفظ القرآن والوقت اللي يتبقى منه يقرأ سيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الإيه وحكم ال و- ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتراجم ال- السلف يعني يقرأ السيرة وياخد بقى كتاب زي مثلا آه، حياة الصحابة آه، وياخد مثلا كتاب زي آه، صور من حياة الصحابة مثلا ياخد كتاب مثلا صفة الصفوة اللي هو بي بي بي بيعمد إلى بالذات ال- بيقول هل يجوز فتح باب الاجتهاد طبعا إذا تحصلت آلياته مش كده ولا لأ لكن ده ما تقولش هل يجوز فتح باب الاجتهاد ده أنت المفروض تقول إيه يجب أن نقوم بفرض بال بال بال بال بالفرض ال- الكفائي في وجود ال- المجتهدين وربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بأقوال الرجال ولا بالكتاب والسنة كتاب والسنة بس كتاب والسنة من الأجيال بتيجي بعد كده مش هتعرف تخش عليها فبدأ يحصل إيه بدأ ي- ي- يطلع لك المجتهدين في الحقيقة لا أنت ما لازم يكون في مجتهدين ولازم الإخوة تطمح نفوسهم لهذا إنه يبقى فيه ويشتد في طلب العلم بشيء من الجد واحنا دلوقتي لما بتبقى في نازله ولا حاجه تلاقي ناس بتتكلم تلاقي كلام فقهي سطحي جدا سطحي جدا يعني الاخوه دول ما يعني وده وده واحد بيتكلم في الفقه مش ساكت هل الجماعه دول قرأوا الكتب الامهات كتب الراي الراي بقى ولا ده قرا ايه ولا بالظبط كتب المعاصرين بيقرا كتب المعاصرين اللي هي كتب المعاصرين بتنزل للناس المبتدئه مش ممكن ابدا تسوي كل كتب المعاصرين بكتاب من الكتب العتيقه اللي هي كتب المذاهب يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ بيقول إن زوجته هتضع إن شاء الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يرزقه ويرزقنا الذرية الصالحة وفي عنده إشكالية المستشفيات بتاعة النساء بس غالية ثمنها غالي عليه طيب ال- لو ودها مستشفى بره عشان بيبقى فيها دكاترة رجالة بس في التخدير فقط فيعمل ايه يحاول يحافظ مستشفى اسمها الرحمة طب هو الأخ سامع أهو في مستشفى اسمها الرحمة في مصر الجديدة فيها غالية جدا مفيش مستشفى اسمها الرحمة في مصر الجديدة أنا سحبت كلامي مستشفى الرضوان يا عم انت باين عليك يا عم خلاص على كل حال نعم أربعة إيه لا يا راجل 4000 بس طب ده الاخ يروحها بسرعه ما الاخوه دول جايين نكدوا علينا ولا ايه لا بص انا هقول لك لو سمحت ما تتكلمش تاني خلاص خد كتاب اهو واسكت خد كتاب واسكت آه على كل حال بيبقى في شيء من الضوء يعني الراجل ده بيخش انا آه اظن ان هو بيحط التخدير في ال- في البتاع ال- الجلوكوز مش في الجلوكوز بيعمل حقنه خلاص يعمل حقنه يبقى هو الاخ واقف بس معاه ويحاول ان هو يكشف الحته اللي موجوده وقد احتجمت ام سلمه رضي الله عنها خلاص معلش ما هو اصله احيانا بيبقى يعني احنا بنقول بس عشان هو الاخ مش لاقي الا كده فبنقول له كده يقف معاه وخلاص هو الراجل بيخدر ويطلع يقف بره لو حصل اشكال في التخدير بيدخلوا ال- بيدخلوا تاني صح؟ صح مش انت اللي عارف كل الكلام ده. خلاص يقعد في الاوضه الوقت العمليه ونقعد معاه نقعد ما الزوج يقعد فيها حاجه اما الزوج يقعد ولا يخاف بقى وبيفتحوا البطن والدم والكلام ده ما في حاجات كده دلوقتي الفرق بين الحمد والشكر الحمد على النعمة الخ... ال- على النع... ال- الشكر على النعم الخاصة والحمد على النعم العامة اعملوا آل داود حمدا ولا شكرا شكرا لما خصهم به من نعم أصحابه وفي اخ بعت نص من الكتاب الداء والدواء بيقول ايه آه اشرحه او كده فانا بس اتمنى ده مش ال- مش موضعي خليه معايا وان شاء الله لو في امر فيه نعقب عليه المره الجايه ان شاء الله بيقول أف- ابحث عن زوجه منذ سنتين فماذا افعل سنتين ده يعني لسه بدري والله يا اخوه انا برضو لازلت متعجبا من مساله ان ان دايما نقعد نقرا في ابحاث العنوسه والنساء كبرت والرجاله كمان نفس الموضوع وطولوا وبعدين لما حد يجي يتجوز يلاقي يعني احيانا في اخوه بيجي يقول لك انا جاهز انا عايز اروح اخد واحده وامشي جاهز طب فين ال- فين النساء راحوا فين في السوق لا صح الواحد فالاخوه لازم حد يقوم على الامر ده حقيقه حد يكفينا بقى الامر ده ان حد وزوجته ولا حاجه يبقى هي عندها لسته بالاخوات في كل منطقه كده وهو عنده لسته بالايه بالاخوه في كل منطقه اللي عايز يتزوج يشوف الشاب اللي عايز ايه طلباتك ايه ولا بتاع ويبقى فيه التوفيق ده لان ال- الموضوع ده بقى متكرر يعني موضوع سنتين ده انا ما بضحكش لما بقول له فعلا سنتين ده قليل في ناس بتقعد كتير قوي فعلا اكتر من سنتين وهو بيبحث هم؟ ما هو هيتوجه يا سيدي ومسألة بقى أهم صفات الزوجة دي حاجة عايزة قعدة. أبو عزيز عليكم السلام ورحمة الله بيقول أخذ الشعر اللي في الودن يجوز ولا لا يجوز؟ لا هو كلام ليه وجهة لأن بعض أهل العلم بيقولوا الأذنان من الرأس فإذا كانت الودن من الرأس يبقى مالهاش دعوة بالوش مش كده؟ واللحية هي الشعر النابت في الوجه في تعريف بعضهم فالكلام ده ليه ليه وجه يعني لكن على كل حال ان اذاك فايه؟ آه، فخذه. ما هي السنه في تلحيد الميت؟ اللحد كده كده. الشق كده دغري. فلما بتيجي تحفر في الارض بتحفر كده وبعدين تعمل ايه؟ حته جوه كده وتدخل الميت بالشكل ده عمودي على القبله على جنبه الايه؟ الايمن. عمود اه طبعا بتفك عنه ال ال ال ال الح- الكفن اه وت- و و و و, و اخ بيقول المستشفى العباسيه كلها نساء فقط زهراء العباسيه الزهراء بالعباسيه مستشفى الزهراء بالعباسيه كلها نساء فقط ومستشفى العزيز بالله برضو الاخوه بيقولوا. اغلى من الرحمه اه يكشف الوجه يكشف الوجه الى ناحيه الارض ثم يستره من اعلى يحط وشه على الارض الله اعلم واقف لا بقول لك عمودي انت طب قول لي شهادتك ايه ولا بلاش شهادتك ايه دي عمودي يعني ايه القبله فين القبله ايه طب حقوق بقى ما انت حقوق يا عم وانجليزي القبله اهي مش القبله كده اهي مش ده اتجاه القبله العمودي على فين المهندسين المهندسين فين اللي هنا العمودي على القبله يبقى ايه يبقى كده يا جدع هوقفه ازاي بس هو انا مش هعرف اوقفه هوقفه حتى لو نزل
هو انا يعني هو موضوع بعد اللحد في ناس بتحط خشبه بس كده رقيقه خالص زي اللبنكاش ويجي بعد كده يغطى عليه بقى هو لا بس المهم ان هو يحجبه عن انك انت ما تحطش عليه هو تراب شخصيا بس لو اي خشبه عادت خالص ما هي بتحجب التراب وبعدين بعد كده خلاص ما هو خشب انا بقى يعني زي- شفت اللحد فبيفضل حاطط خشب من فوق لكن ده الخشب بيفضل من تحت في ظهره واخد بالك؟
في ظهر مين؟
ده اللكاشه في ظهر الميت اه وبعد كده يروحوا منزلين عليه ما هو عشان اللحد كده الشق كده فهو بيحط الميت كده بيبقى ظهر الميت لما نيمه على جنبه اليمين عمودي على القبله بيبقى ظهره ليا اللحد ده كان فوائد خالص كان قليل قوي ولو حتى لو لزقت فيه المهم ان هو ما يبقاش فيه شيء مؤذي لو كان حيا يؤذى به لان انت منهي
ظهره مش هكلم بقى يعني وبعد كده يروحوا مدورين بقى ال- ال- بس ما تفولش على الراجل بس بس الاخ بص له قوي يعني هيحط ويحط الخشب في ظهره وينزل التراب لا باس الاخوه الاخوه الاخوه فقدت الاخ بيقول كده لا ما فقدتش ولا حاجه نعم فقدت لا لا دلوقتي يعني كثر من الاخوه بيتكلموا عن المشايخ وبيقولوا المشايخ ما بيتكلموش باعوان اللي بيحصل والاحداث اللي بتحصل بل في بعض الاخوه بيقولوا يعني ل- ان المشايخ يعني انا دلوقتي احنا مش عايزين نقول بقى كلامهم خلاص هتقول هتقول الاخوه بيقولوا ايه على المشايخ اه يبقى الم... ده م- هيبقى مجلس شتيمه الاخوه بيشتموا انا عايز اعرفهم بيشتموا شتيمه لا لا مش دول.
عيال عيال يعني عيال مخلصه لا الاخوه ما راحتش على حاجه مش زي ما الاخوه النظره السوداء والرسائل السلبيه اللي الاخوه بيبعتوها لنفسهم دي لا ابدا الاخوه الحقيقه في اخوه بس كل الموضوع ان شيء ان انا يعني بص النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل كان واقف مع رجل وبعدين مر رجل فقال يا رسول الله رايت هذا الرجل والله اني لاحبه في الله قال هل اخبرته؟ قال لا قال اذهب خلفه فأخبره فسار الرجل خلفه إلى بيته حتى أخبره وقال عليه الصلاة والسلام من أحب أخا له في الله فلإيه فليخبره أنا بخبرك ليه عشان أنشئ قناة حية بيني وبينك أنا لما أقابلك أقول لك أنا بحبك في الله. المشكلة في الإخوة إن ده بقى روتين يعني ما بقاش طالع من المشاعر إن لازم لما أقابلك أقول لك إزيك أنا بحبك في الله إزيك أنا بحبك في الله بقت لازمة كده فبهت في الحقيقة بهتت مشاعرها انما الناس بتوع كده سيدنا عمر رضي الله عنه قال لمعاذ بن جبل اني بت البارحه مؤرقا اتفكر فيك شوقا هتقول نفسي اقابل م- معاذ بن جبل يا ترى يجي حد يجيب لي معاذ بن جبل قال الامام احمد ان لنا اخوانا نراهم في الموسم نحن اوثق بحبهم في الله من بعض من نراه كل يوم بشوف الحج بس بس انا اوثق بمحبته فالحب اللي يبقى فيه مشاعر فيه اخلاص لله عز وجل ده ده ما بيبقاش ليه دعوه بحته انا شايفك ولا مش شايفك المهم انه بيبقى ايه بيب- بيبقى زي ما قلنا في قناه حيه بينك وبينه فالموضوع بس ان الاخوه بيبقى ده مكتوم احنا عندنا مشاغل كتير شغلت الاخوه بيبقى مكتوم في نفوسهم عايز حد يطلعه بس طلعه بهديه طلعه بكلمه حلوه طلعه برساله على المحمول طلعه طلعه بس عليكم السلام ورحمه الله الاخ بيقول احيانا نجد من يريد التوبه ويتعلق بنا كان الاخ ده من الاخوه القدامى يعني ففي اخوه جداد عايزين يتوبوا وبيقولوا له نعمل ايه بيقول فبماذا تنصح امره بالتوبه ثم اقطع عنه صحبه السوء ثم احيا معه في الربوبيه والعباده حلوه الخطوات دي يعني ن- نقطع عن ن- اقول له هو انت واحد ما كانش بيصلي ولا حاجه اقول له تعالى صلي توب الى الله عز وجل يجي يصلي ويتوب الى الله عز وجل خلاص دخل اهو بقى يصلي قول له لو سمحت سيب اصحابك الوحشين ونقي له ناس شبهه من الشباب احنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي الملتزمين بقوا من كل اطياف الناس يعني واحد مثلا دماغه بيحب يروح نوادي وسباحه هيلاقي اخوه من الاخوه برضه اخو ملتحي وملتزم وكل حاجه وليه اماكنه اللي بيروح فيها ويقعد يلعب ويعمل و- واحد عايز يقعد آه، مثلا آه، رومانسي يحب يقعد في مكان هيلاقي حد من الاخوه برضه ايه برضه هيبقى عنده ال- المساله دي واحد مكتئب ومعقد هيلاقي حد من الاخوه لا ده هيلاقي اخوه كتير قوي مكتئبين ومعقدين فاحنا نقطع عنه ده ونجيب له اخوه ي- يبقوا معاه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء آه، بعض الصحابه و- واسلم بين يديه قال قوموا فعلموا صاحبكم اتلفوا حواليه وقعدوا معاه وكلموه وبتاع فكانوا يلتفون حوله ويعلمونه البيئه دي بس لو اتوجدت يقطع الصحبه القديمه عشان ما تفكروش بال- بالماضي وشيء من المتابعه من ال- من الاخوه وبعدين نقعد بقى نقرا قران سوا ونتفكر في خلق الله عز وجل ونعبد ربنا لا سيما قيام الليل و- والمكث في المسجد والذكر وقيا- وصيام النهار وكده انا احضه على كده واحده واحده هو هيبقى عنده قابليه في قضيه الربوبيه بالفطره كده اول واحد ما بيؤمن تلاقيه بص للسماء لوحده شفت كعب بن مالك ذروه الايمان عنده كان قاعد فين فسمعت مناديا ينادي على راس ليله الخمسين وانا على ظهر بيت لنا بيعمل ايه في ظهر بيت لنا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا قاعد بيقول له ماليش غيرك كله سابني في اللحظه دي نادى مناد يا كعب بن مالك ابشر فخر ساجدا عشان كده خر ساجدا ما قالوش ابشر بايه الله يكرمك ويخليك لينا ما قالوش كده خر ساجدا لان اذا سيدة عائشه ما قالت امنك يا رسول الله يا من الله انا قعدت ادعي له وابكي بين يديه عشان يكشف عني مش كده ولا لا فهو اول ما بيتوب بيبقى كده فانت استثمر ده معاه وامشوا تفكروا النزوح الى الاخره والنظر للاخره وال ما بلاش نزور المقابر احنا صح ولا لا بقت قليله قوي حكايه زياره المقابر وانك تقعد تشوف كده الاخره ايه آه يعني في الحقيقه انا برضو مما انكرتوه الان بس هو الحديث جه كده ان الاخ جزاه الله خيرا ضحكنا بس عايزين لما نذكر ال- الموت يبقى فيه وجوم لما نيجي ندرس كتاب الفقه بتاع باب الجنائز يبقى فيه وجوم نبقى قاعدين كده خايفين ربنا يرزقنا الصدق واياكم في منطقة تبرج وسفور وذنوب كثيرة وبدع ماذا أفعل؟ عزل طالما أنت قلت بقى خلاص المنطقة كلها رايحة كده الموضوع مش كده هي هي هي كل حتة فيها حاجات من دي بس الرسائل السلبية بتاعت الإخوة اللي بتقول كده اللي شايف الدنيا كلها سودة حتتنا دي هي اللي فيها كل العبر طب ما فيها حاجة حت- حاجة كويسة برضه ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش جامع وحد بيذكر ربنا وواحد يعدي في بالليل قبل الفجر ينده ويقول انزلوا صلوا ما فيش كده لا في وفيها الع... وفيها بتاع التوك توك اللي طول النهار قرفنا بالراجل اللي هو اللي, اللي ما بيقولش حاجه خالص ده اصل العيال بيجوا يغسلوا التوك توك تحت البيت عندي كلام ايه يعني الحقيقه احنا كنا زمان بنقول يعني ان الجماعه بتوع زمان دول كانوا بيغنوا والغنى ده لا يجوز والمشايخ كانوا يعترضون عليهم كانوا بيغنوا لاحمد شوقي كانوا بيغنوا ال- رباعيات الخيام محمود سامي البارودي كانوا بيغنوا كلام كمان اقدم من كده العالم دي بتتكلم كلام يعني هلفطه خالص واحيانا تلاقيه هو الموضوع زعيق بس يعني اه, آه يا لهوي اه ممكن تلاقي ده يقول كلما استقمت مدة على بعض الطاعات أعود وأنزل من جديد ما السبيل لأن زي ما قلنا الإنسان لا يستقيم وما تشاءون إلا لازم توقن بكده إن أنا ما بستقيمش إلا بالله عز وجل فيبقى شيء من ال- دايما دائم الاستغاثة أنتوا عارفين يا إخواننا الاستغاثة بالله هو ده القدر المضمون أصل أنا ممكن أصلي كتير وأقرأ قرآن كتير أنت مطالب تعمل كده طبعا بس قصدي أقول لك إن يعني ده العمل الصالح وبعدين أجي عند الله عز وجل فيكشف لي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدا يعني ايه بدا بيكشفوا لك كده بص تبص تلاقي الصلاه تقول ده ما كانتش صلاه ده ده ضيع لا فعلا ز- ظلمت لا يا رب ما ظلمتش بص الزكاه لا يا رب ما ظلمتش بص الاخلاص تلاقي ما فيش حاجه خالص ما فيش حاجه خالص فيبقى المعول على ايه المضمون ان تكون دائم الاستعانه والاستغاثه بنقول كتير ان النبي عليه الصلاه والسلام كان وراه اسود يفتحوا الدنيا كلها وكان يقف في الغزوه يمد ايديه في السماء حتى يسقط رداءه عليه الصلاه والسلام ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض هو ده القدر المضمون عليه الصلاه والسلام بيقول الحديث لا تصاحب م- الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا الا تقي بيقول لو عندي حد في ياكل معايا في الشغل وهو انا بتحرى مين لا اقعد اكل معاه فضلا ب- بخلاف مين الذي احسن اليه يعني في واحد ممكن اعدي عليه كده الاقيه اقول له خد افطر على السندوتش ده والفه واعمله بتاع بس ده واحد وفي واحد تاني بقول له اقعد جنبي ناكل سوا في واحد اكرمه واحنا راكبين ادفع له في الميكروباص وفي واحد اقول له اطلع اتغدى معايا مش كده المؤمن بقى و- وف- وفطنه المؤمن وكياسته احبك الذي اعطاني من اجل بيقول آه، بيقول في كتب آه، معينه في مساله الغزو الفكري نرتبها كده من فوق لتحت ناخد رساله في الطريق الى ثقافتنا الرساله مش مرتبه الحقيقه كلام الشيخ محمود شاكر مني مادته جامده قوي فطلعت منه مش مرتبه لكن على كل حال يحاول ان هو ي- يفهمها آه، ناخد رساله زي دخلت الخيل الازهر ناخد رساله آه، كتاب كبير شويه زي مثلا آه، آه، محمد جلال كشك دكتور محمد جلال كشك طيب انا ما قريتوش بس عايزين نقول للاخوه اما اما اخد الغزو الفكري خلينا ناخد لايه يعني رساله في الطريق الى ثقافتنا ده ما من بد لازم ابدا بيه ليه هيأصل لي قواعد التلقي اصل احيانا يعني انا احيانا بقرا للدكتور محمد جلال كشك الاقيه في حته هو نفسه مغزو فكريا هو شخصيا لان القاعده اه بس الله يفتح عليك أيوة تحبس. اهلي عاوزيني احلق لحيتي احلقها ولا ما احلقهاش ما احلقهاش طب الفتوى بتختلف باختلاف الزمان والمكان هو ايه في المكان يدعو الى ترك الى الى, إلى حلق اللحيه في دلوقتي ضغط على انك تحلق لحيتك على فكره ده مبقى... ده ما... والله العظيم بس انا مش عايز اقول كده لحسن يقول لك انت عايش فين احنا في ساعه صدقني بس عايز تبص لده بس خد بالك مفيش مسألة إن لازم لحيتك ولا لا مفيش كده دلوقتي هيبقى فيه بس مفيش دلوقتي نسأل الله العافية مش عايزين الإخوة ينشغلوا بغيرهم ولما تكلمني ما تكلمنيش عن حد معين هل فلان فعل هل علان هل ما ما يبقاش كلام بالشكل ده لانه آه، مش هيبقى موضع نقاش لكن احنا قلنا الاصل القاعده الصلبه اللي انت بتتحرك منها في الدقيق والجليل اللي هي ايه كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ تاريخ ال- النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين التاريخ اتصرفوا ازاي مع النصوص ايه هو كان كده ده بقى اللي انا همسك فيه مش هسيبه على قدر مسكك فيه على قدر فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا بيقول لي ماذا تقدم الساعة 60 دقيقة أنا أنا بقدم الساعة 60 دقيقة الساعة كام دلوقتي هتصدق أنا بقدم الساعة 60 دقيقة فعلا ممكن أكون مكسل بس أصل أنا ما يعني ما بقاش ملتفت قوي حكاية أقدم الساعة وأخر الساعة دي بكسل فبيقولوا خلاص هم قدموا الساعة بسيبها كده تبقى هي إيه اتقدمت ساعة يبقى مثلا معايا خمسة أقول يبقى ستة وأدي المواعيد على كده لحد ما يلف بقى الشهور ونرجع تاني يقول لك رجع الساعة تاني ما رجعهاش أنا تاني اقول لك شفت كسل بقى اعمق من كده اه ده ده بص لايدي مره كان برضو في ساعه وقفت فبعدين اللي فوجئت لقيت اخ قال لي طب هي واقفه انت بتلبسها ليه؟ طب وانت بتبص ليه؟ برضه ما هو ده من الشغل بما لا يعني عارف الواحد لما يكون آه، مره واحد من السلف معدي كده لقى بيت قال البيت ده اتبنى امتى في نفسه كده قال بتسالي فيما لا يعنيكي والله لا اعاقبنك بصوم سنه فصامها عشان ما تتكلمش الا في اللي يعنيك مالك انت ومال مقدم الساعه مزاجي يا اخي انا كده ده حاجه بيقول آه، عليكم السلام ورحمة الله. بيقول في واحد قريبنا قريبه بيجمع احاديث من البخاري ويشكك فيها فبأي شيء أرد عليه لا ترد عليه بشيء ليه؟ لأن ما عندكش العدة أن أنت ترد عليه فلذلك لا تسمعه ولا ترد عليه يرد عليه المتخصصون مش كده ولا لا هم اللي يقعدوا يكلموه بقى ويفهموه دلوقتي بقى الكلام اكمن اللي بيتكلم عارف انه قاعد في برج عاجي ما هو قاعد في الفضائيه بتاعته مفيش فضائيه تانية ترد عليه او قاعد يكتب كتاب ومفيش فاكمنه عارف انه قاعد كده فما بيقول بيقول اللي هو عايزه وفي تقصير في الرد عليه برضه ولا ايه؟ في تقصير برضه الأخ جزاك الله خير جميل الأخ بيقول قرأت كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وكان جيدا جدا ممكن تقول كتاب مثلا بعديه زي ما قلت لك كده ممكن نقرأ مثلا كتاب زي الاتجاهات الوطنية آه، في ال- الاتجاهات الأدبية آه، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر بتاع الدكتور محمد محمد حسين لما تقراه هتلاقي هيديك هيديك تاريخ وتطور اللي بيحكيه الشيخ محمود شاكر باستفاضه قوي قوي لو ثنيت به يبقى شيء جيد الاخ بيقول معايا عليكم السلام ورحمه الله بيقول معايا اسماء دكاتره نساء وباسعار رخيصه وايضا احب ان اكون سبب في زواج الاخوه من الاخوات قدر المستطاع الاخ اسمه المهندس عبد الرحمن وتليفونه ابو حمزه وتليفونه اهو التليفون ده الاخوه ينقلوه لو سمحتوا ينقلوه فقط ما حدش ياخده الورقه هي على المنبر تيجي تنقله وتتصل وتتواصل مع الاخ ابو حمزه هو حي... هيجوزك ويولدك يولد اهلك على طول الأخ بيقول عن موضوع التوبة بيقول بالنسبة لأصحابي القدام ما ينفعش أبعد عنهم وهم مش بيجبروني على معصية آه ما هو مش بيجبرك بس بيفكرك انتوا عارفين يا إخوة أول ترك المعصية إيه؟ عافية يعني مش هشرب سجاير تاني بالعافية كده بس أنا بقى في نفسي عزم آه بيجيب الألفاظ دي منين؟ إيه عافية دي؟ فعلا عندك عزم آه عزم عزم اول ترك المعصيه عافيه بتسيبها كده واخد بالك ونهى النفس عن الهوى نهى بس بيحصل ايه من النزعه دي بقى ان لسه موجوده في قلبي فبعد انا كنت بقعد كده هنا هوت وكوبايه الشاي دي كان جنبها كان جنبها اشرب الشاي ارديها كده يعدي عليا الزمان وكده اهو فتلاقي في طيب بس انا عندي بقى وازع بيخليني ارجع لو لقيت واحد جنبي وما قاليش هات حاجه بس راح ايه الواحد يا اخي قرفان والله وراح مولع سيجاره هيجرني ولا مش هيجرني ثم انت منهي ان تجالس العصاه في حال معصيته منهي انك ت... انك تقعد جنبه اما ان تزيل المنكر او ان تزول انت عن المنكر يا اما اقول له آه، اقفل اطفي السيجاره يا اما ايه يا اما اخد بعض انا وامشي فعشان كده اوعى تفكر الفكره دي واوعى تعمل ده لا خليك بعيد عنه خالص او على الاقل لو في خلطه بيه يبقى في غير حال معصيته والحقيقه هو هتلاقي فيه في كلامه مشاكل وهتلاقي فيه في خلقه مشاكل وهتلاقي فيه في سلوكه مشاكل ابتعد عنه احسن وبعدين بقى انت لسه تائب اسمح لنفسك بال... بالانس لسه تائب انس بربك بقى جرب ده هتلاقيك آه، بيقول ايه الذنب في حلق الله مش الذنب ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه لما دخل عليه رسولين من ك... من قبل كسرى حالقين ل- لحيتهم ومطولين شواربهم فلما شافوا ما قدرش يبص لهم عمل راح عمل كده على الصلاه فاشاح عنهما وقال ويلكما من امركما بهذا قالوا ربنا ربنا ده اللي هو كسرى يعني ملك قال ولكنني امرني ربي ان اطلق اللحيه وان ان اعفي اللحيه وان ايه وان اخص الشارع يبقى ده موجود ذكر عليه الصلاه والسلام في ده ال- الموضوع بقى انه ايه ارخوا اللحى وقصوا الشوارب او احفوا الشوارب الحديث في الصحيحين ده ايه بقى اه الله يفتح عليك الامر ده ال ال ال ال ال الاصوليون فقهاء الاصوليون بيقولوا ايه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر امرا صار واجبا الا ان تاتي قرينه تصرفه من الواجب الى الى المستحب كويس كده فين القرينه بقى اللي صرفته المستحب يقول لك في حديث كان ياخذ منها طولا وعرضا الحديث ده ضعيف وهو يوا- وهو يواجه الاحاديث الايه ان لحيته كانت كثه متوفره عليه الصلاه والسلام قيل للمغ آه، آه، خباب بن الارت في الصحيحين قيل كيف كنتم تعرفون قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال باضطراب لحيته وهو بيحكم عليه الصلاه والسلام ال- القران بيقرا المخارج من مكانه فانت لما بتعمل المخارج بتلاقي بقك اتحرك سين صاد مش كده فلما بيعمل كده بتروح لحيته ايه طبعا لحيته كاسه جدا من عليه الصلاه والسلام فبيبصوا من ظهره يلاقوا لحيته بتتحرك فيعلمون انه لا زال يقرا عليه الصلاه والسلام ومين اللي بيقول لي ده قال ايه بقى النووي النووي قال كده بس واحدة واحدة فرمل النووي قال كده النووي قال كده قال ان العلة في حلق اللحية مخالفة اليهود والنصارى لو قال كده قول لي قال كده فين لو قال كده قول لي قال كده فين يا عم ما قالش ما تقوليش ماشي الله هو بالعافية ما قالش كده النووي النووي قال ايه استنى يا عم انت النووي قال ايه بقى النووي قال وقال الغزالي في الاحياء ويكره في اللحية عشر خصال ذكر منها أن يحلقها للتصابي التص- عشان يبقى شكله صغير يعني. ايه بقى الحلق هنا اصل اللحيه دي اطلاقها مجمع عليه ساق الاجماع ابن حزم وابن تيميه ده مجمع عليه امال ايه اللي يحلقها هنا يحمل هذا الكلام على انهم يقصدون كراهه الشافعي لان الغزالي من اصحاب الوجوه اللي بينقل عن الشافعي مش في في المذهب الشافعي اصحاب وجوه واصحاب اقوال ولا ايه من اصحاب الوجوه الغزالي رحمه الله فبيذكر الوجوه فيذكر قراءه الشافعي الشافعي كان متاثرا بالقران ولذلك لما سئل في أن يتزوج الرجل بيته من الزنا قال أكره هذا فشنع عليه من شنع وهو ما كانش يقصد كده وإنما يقصد كراهة القرآن اللي هي إيه التحريم فهمت؟ قول فهمته بس بس قول فهمته ما هو ده اصل ده لازم لازم النص ده يتأول كده لازم يرفع كده لأن في إجماع أثبته غيره مش النووي النووي نقل عن النووي نفسه قال بالحرمه انما النووي نفسه بينقل بيقول قال الغزالي ويقرا في اللحيه في بحث الكتاب كتاب الم... كتاب المجموع النووي قال هبحث كل حاجه فمن جمله البحث بحث كده ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته بيقول الدعاء لابن اختي نسال الله عز وجل ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما عليكم السلام كانت بيقول في ناس بتقرا القران ما يعرفهوش وما بيفهمهوش حتى لا يعرفون معنى ومن شر غاسق اذا وقب فده ايه المعنى انا مش عارف هو الاخ يقصد ايه هل يقصد التعليق على الكلام الفائت ان احنا قلنا ان الواحد ي- ي- يحفظ القران وقلت انه ينشغل بيه وبالسيره عن انه يم- يدخل في طلب طلب العلم فإذا كان يقصد هذا فهذا ما أصله السلف السلف كانوا بيقولوا كده كان الغلام إذا نسك قالوا له تحفظ القرآن فإذا حفظ القرآن علموه المواريث فإذا علم المواريث علموه اللغة ياخد طرف يعني فإذا تعلم اللغة علموه أجلسوه في حلق الحديث والفقه واخدين بالكم يا إخوانا ده ما أصله ما احنا قلنا بقى دلوقتي إن احنا مش هننجو إلا كده إن هم عملوا إيه ما احنا قعدنا نقول طلب العلم هتقعد يومين تاخد لك دورة في يوم ونص في العقيده والنص الثاني مع اليوم اللي وراه هتاخد لك دوره في الفقه والنص الثالث مع اليوم اللي وراه هتاخد لك دوره ال- بتاع والنص الرابع وبعدين لقينا ان الاخوه مش فقهاء ولا حاجه ازاي الكلام ده لانه السلف قالوا كده ولقينا بقى ان في زي ما الاخ بيقول لك كده الناس قاعده تاكل في اعراض بعض ولا حد عازل حد ولا حد بس بتصدق سقطه تقع من اخوك تبقى على طول ضده على طول وابرأ الى الله مما فعل وابرأ الى الله حاجه كده ايه تحس ان هو ده ايه ده بقى لانه ما كانش فيه مبدا السلف السلف قالوا ايه قالوا كان الرجل اذا اراد ان يطلب الحديث تنسك عشرين سنه يعلموه العباده والطاعه عشرين سنه بيعبد ربنا يقوم لما يجي يتكلم يقول تصحيح وتضعيف قال لك قعدت سنتين عشان اقول فلان ضعيف سنتين افكر وادبر واشوف وابحث واعمل عشان اقول فلان ضعيف واحنا لما نقول فلان ضعيف ده بنطعن في دينه ولا بنطعن في حفظه مخه في مخه في ادائه انما بنقولش ان هو ضعيف في ايه غالبا يعني مش بنطعن في دينه بخلاف بقى الكذاب والمشتبه بكذب المتروك و... لكن اقصد اقول ابتداء بيبقى الطعن في كده ومع ذلك قال لك قعدت سنتين ليه لانه متاصل عنده خشيه في الاول فعلشان كده هنقول للاخوه ومع ذلك انا بقول لك اهو كتاب زي الدروس المهمه لعامه الامه هيسقط عنك الايه؟ انت قراءه القران انا بقول لك احفظ القران وانا لما بحفظ القران بحفظه لوحدي ولا الشيخ بيحفظوني؟ فلما بيحفظني القران بيحفظوني بقى انا اقيم حرف القران. عايز اقرا معاني القران هات كتاب معاني القران موجود دلوقتي معاني كلمات القران هاته واقراه جزء كده اقراه وانت قاعد. انها مش عايزين نقول للاخوه ان هم تمسكوا باقوال زي قول الشافعي لان اقطع الليل في في دراسة مسألة خير لي من أن أصلي النافلة قاموا بطلوا قيام الليل وبدأوا عشان يدرسوا فتلاقي الأخ أصبر أنا قلت لك قبل كده إن في بعض إخواننا دخلت عليه باحث باحث مش حاجة بسيطة فعلا لما تقرأ أبحاثه تلاقي أبحاثه كده وطويل النفس ويقعد هادي لحد ما يقضي أربه لكن أول ما دخلت مكتبته قاعد كده لقيت المصحف محطوط حطة ما عجبتنيش فما كلمتوش سكتنا وهو في اثناء الحديث قال انا عايز اقول لك حاجه تعباني قلت له اتفضل قال لي انا اصبر على البحث ساعات ولا اصبر على المصحف دقائق ما اقدرش اقعد اقرا قران دقائق انما اقعد ساعات على الترابيزه ابحث واجيب الكتب واجيب وعنده عدسه كده عشان مخطوطات قاعد يبص فيها حاجه مضنيه جدا لكن لا يصبر على المصحف في اشياء ده ايه ده بقى اسمه ايه؟ مشكله كبيره دي مشكله كبيره فعشان كده عايزين نقول للاخوه ان هم بس نتاصل يعني نخرج متاصلين نعم ما بيداومش عليه آه، عشان مش متمرس بس ما هو اللي لما اتعلم اقول له اقعد وابحث وقدم لي بحث في المساله الفلانيه وبتاع فانشغل بكده فبقى هو آه، متعود على كده والنفس كالطفل ان اهملته شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي مش كده اتكسرت ازاي الفاطمي دي دي بيقول هل يجوز للمرأة أن تشتم أن تشتم أن تشترط أن تشترط على المتقدم لخطبتها على من طلب الرؤية الشرعية وعمل مقابلة بالنقاب هل تكشف وجهها هو شيخ وليد احيانا مش عايزين نتكلم موضوع الجواز لان الاخوه مش هيستحملوا هتلاقي ناس تقوم تتخانق معايا ما تورطنيش اه هو اه السؤال بيقول ان هي الاخت لابسه نقاب فهي ممكن تشوفه لو هو عجبها تقوم تخرج تكشف وجهها تشوفه بقى هي عجبها ولا لا اه وده بيحصل اصلا طبيعي مش محتاج لسؤال لا فعلا ده بيحصل دي خلاص بقت عاده الناس كده ان بص اول ما يخش العريس تلاقي بقى ايه من ورا الستاره والحاجات دي هيشوفوا كويس كويس خلاص ي- مشيت العمليه مش كو- ده جائز وده جائز طالما ان هو في ايه لاراده الزواج انها بقى مساله ان الاخ يفضل يقول لك إيه، والله انا شاكك كده حاسس ما شفتهاش كويس طب اطلع شوفها تاني يطلع شوفها تاني والله زي ما تقول كده حاسس اني عايز اشوفها تالت طب اطلع اشوفها تالت والله يعني بقى- يعني بقى مش ممكن كده اخرج معاه على اساس نشوف أنا ربنا يزوج من لم يتزوج منا ويعدد لمن تزوج منا ويرزقنا واياكم ذريه صالحه بص الاخ عادل اهو بس ما حدش يقتله في السكه اللي ده جسمه ضعيف ها طب عايز حد يكون خد يا مصطفى الاخ مصطفى اهو انا يعني ارجو إن الاخوه يواسوا بعض عايز اللي اول مره يجي خالص خالص وقدرت تنفع اخوك انفعه لان الكتاب ده مهم دروسه مهمه جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين